السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه للنبي فيقول حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بحديثين حدثهم بحديثين يقول حذيفة رضي الله عنه رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في يوم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر يقول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم في البداية عن الأمانة والأمانة المرادة هنا هي أمانة التكليف وأمانة الرسالة اللي هي عموما الإيمان عموما إن الإيمان لما نزل استقر في جذر يعني في أصل قلوب الرجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تعلموا من القرآن وتعلموا من السنة فكان إيمانهم هو السبب في قبولهم بالأخذ بالقرآن والسنة واضح كده؟ يبقى هو دلوقتي حذيفة رضي الله عنه بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم حديثين قال لهم موقفين في خبرين في خبر حذيفة بيقول أنا شفته خلاص وفي خبر تاني هو بيقول أنا أنتظر الثاني هو ينتظر الحدث والأمر الآخر بيقول الأمر الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمانة اللي هو الإيمان يعني قد نزل في جذر قلوب الرجال لما تشربه الناس وصار يعني يمشي في قلوبهم كما يمشي الدم في الجسد استطاعوا أن بعد كده لما تعرضت عليهم نصوص الوحي القرآن والسنة عملوا بها قال ثم حدثنا عن رفعها عن رفع الأمانة دي نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يسترنا وأن يقبضنا ونحن غير مضيعين ولا مفرطين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن رفعها قال ينام الرجل النومة يا رب سلم سلم ينام الرجل النومة يعني الإنسان يسرح الإنسان يبدأ يغفل يبدأ ما يهتمش بأموره بأمور آخرته بأمور الآخرة أمور القبر أمور ما بعد نزع الروح ينام الرجل النومه فيسرح ويغفل فسبحان الله يقول النبي ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه سلم يا رب سلم اللي الأمانة تقبض من القلب وتبدأ الأمانة اللي تقبض من القلب ديت سبحان الله الإيمان يبدأ يحصل فيه مشكلة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت عارفين عما في واحد أعزنا الله وإياكم يكون اتلسع مثلا لسعة معينة بالولعة ولا حاجة فتلاقي في نقطة كده إيه على جلد النقطة على الجلد كده النقطة دي تلاقيها إيه أثر اللي هي الحرق فيجي واحد يقول له مالك يقول والله أنا كنت اتلسعت من سنة اتلسعت من سنتين المهم دي الأثر بتاع الإيه بأثر الإيه الحرق هو الحرق الآن غير موجود لكن الأثر بتاعه موجود جميل فيقول فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة تاني بقى الراجل ده سرح تاني ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل المجل ده اللي احنا عندنا في مصر نسميه البقبيشة اللي هو إنسان مسك عارفين واحد كده مسك حاجة سخنة قوي جمرة في حاجة يعني في فحم في جمر مولع نزل على ايده ولا لطه على طول ولا اتلسع ايه اللي بيحصل بيروح ايده بيشيلها بسرعة فيبدأ يبقى فيه كده ايه انتفاخ في ورم في الجلد الورم ده هو فيه انتفاخ لكن جواه ماء جواه ماء جميل فهنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظاهرا في استقامة ظاهرا في إيمان ظاهرا في أمانة لكن حقيقة غير موجود فيقول صلى الله عليه وسلم فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل الموضوع ده يا جماعة والله خطير يقول كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتدرا وليس فيه شيء يعني تلاقيه كده ان هو منتفخ لكن ما فيهوش حاجة ظاهرا ان ان في ان في حاجة لكن حقيقة ما فيش حاجة ظاهرا ان هو اخ لكن خلونا نتكلم في المرة اللي فات في في المثل اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وهو صلى الله عليه وسلم خير مربي شوف يوصل المعلومة ازاي وكيف يغرس القيمة صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم منه ضرب المثال فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت أثر الوقت ده احنا قلنا ان هي زي لسعة كده دي الدرجة الأولى اللي هي ايه اللي هي يقول لك يعني في بقايا في لسه آثار في تاريخ اللي احنا اتكلمنا عليها في محاضرة لا بأس بشيء من الدموع اتكلمنا ان دي اسمها الذكريات صارت استقامته ذكريات يقول لك يا فاكر زمان ما كنا بنقرأ ورد القرآن كل يوم يا فاكر زمان ما كنا نقعد يوم الجمعة بعد العصر كده في المسجد ولا نخرج منه إلا على المغرب فاكر زمان ما كنا نقعد على الشروق فاكر زمان ما كنا مش عارف نعمل ايه فاكرة أول ما اتجوزتك كنا بنقعد كل يوم نفتح المصحف ونقرأ من رياض الصالحين شوية ونعلق على الآية شوية فاكرين اليوم ده فاكر ما كنا بنجمع اللبس المستعمل واللبس غير مستعمل كل جمعة في بداية أول شهر عربي ونتفق أنا وزمايلي وننزل نديها الفقراء فاكر ما كنا بنجمع وجبات النوح للأيتام فاكر ما كنا بنعتكف مع بعض فاكر فاكر فاكر فاكر دينه ذكريات أحد إخواننا بيقول لي هو راح يطلب أخت يتزوجها يعني ففي الرؤية الشرعية بيحكي فبيقول حمات اللي هي بقت حماته بعد كده كانت بتسأله سؤال المهم يعني هي جاوبته يعني قالت له الجملة الجملة ديت صارت يعني معنى ليه معنى ليه عمق عالي جدا فبيقول لي ان هي بتسألني انت اخبارك ايه في الصلاه في المسجد انت اخبارك ايه مع مثلا الاعتكاف انت يعني بتساله بقى الاسئله اللي هي ايه تتعلق بالاستقامه يعني ربما بعض الناس الذي لم يذق طعم الاستقامه لا يستغرب من هذا الامر يعني يا جماعه ما نيجي نقرا في محاسبه الصالحين ومحاسبه ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والتابعين لما نيجي نشوفهم هم بيحاسبوا انفسهم ازاي وبيتعاملوا مع الدنيا ازاي احنا ممكن نشوفهم ان هم مبالغين جدا لا يا جماعة هم عشان مركزين جدا مع نفسهم كانوا بيوصلوا للدرجات العالية ديت لكن بسبب ان كتير جدا منا سرحان بيشوف ان الناس ديت يعني مثلا ايه اللي بيطلع الاول على الدفعة اللي بيطلع ال ال الاول من تحت دايما شايف اللي بيطلع الاول من فوق محبكها شوية ايه يا عم مش كده يا عم بقول لك يا عم يوم الخميس كورة يا عم طب يوم الخميس خرج معاهم يا عم يوم السبت مطعم يعني خرج معايا يوم السبت مطعم يوم الحد بقى هنلعب مع بعض مش عارف نلعب ايه ويوم الاثنين مش عارف ايه يا عم ما تحبكهاش ما يوم الثلاث هنذاكر ساعه فهو بيبقى شايف ان ان الاوائل على الدفعه والناس اللي عاوزه تحقق طموح دنيوي عندهم افواره شويه عندهم زياده في التركيز شويه في الموضوع ده اهل الاخره كذلك اهل الاخره دايما مركزه ان هو ما ينقص في الدرجات عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ذات يوم ويقول هذا الذي أوردني المهالك يا عمر ويبكي بقول له أنا لساني ده اللي مضيعني شوف أبو بكر بقى ممكن يكون لسانه ضيعه في إيه والنهاردة قاعدين يكتبوا على ليل نهار على مواقع التواصل ويجيبوا سيرة بعض ويجيبوا سيرة أهل الفضل وتيجي تقول لها اتق الله ولا اتق الله يعني يرد عليك ويقول لك انت شايفني انا ببين الحق وانا مش عارف ايه والكلام ده كله عمره في يوم من الايام ما يقف مع نفسه ويعمل زي ابو بكر ما عمل هو بكر ما كانش يقدر يقول الكلام ده وما ابتلي انسان بشيء فاسد مثل التبرير لان التبرير يحرمك من رؤيه التقصير كيف سترى التقصير ودي قاعده من قواعد التربيه العاليه سواء التربيه الاسريه او التربيه الذاتيه او التربيه القلبيه إذا ابتليت بالتبرير فلن ترى تقصير فخطر جدا الحتة ديت إن الإنسان يقع فيها لأنك دايما هتبحث عن أقرب سلم طوارئ تهرب فيه لا فعلتها إذا وأنا من الظالمين بسهولة جدا فاعترفوا الاعتراف ده يا جماعة هيتم هيتم لو تم في الدنيا عسى الله أن يعفو ولو تم في الآخرة نسأل الله العفو والعافية فاعترفوا بذنوبهم لكن مش هينفع خلاص أصحاب السعير سترنا الله وإياكم فصاحبنا والدته الحماته بتسأله بتقول له طب أنت يعني تعرف فلان قال لها آه أنا كنت معاهم وكنت بحضر معاهم في المسجد ومش عارف إيه والكلام بتقول له أخبارك أنت طب أنت يعني أخبارك إيه في الصلاة أنا الحمد لله مش عارف أه كنت بتصلي طيب في في المسجد يعني كنت بصلي أول ما تعينت لكن دلوقتي في مش عارف إيه مشاكل وضغط العمل ومش عارف إيه بتقول له طيب أخبار القرآن معاك أنا كنت الحمد لله بحفظ بس دلوقتي مش عارف إيه فكل حاجة يقول لها كنت كنت كنت فقالت له كلمة جميلة جدا قالت له يا ابني طب أنت جاي لي ليه دلوقتي ما كنت تيجي لي أيام ما كنت يقول لي الجملة ديت أنا شعرت إن أنا واحد مسك خنجر وقطع نياط قلبي وهي بتقول لي يا ابني انت جاي دلوقتي ليه ما كنت تجي لي أي... تجي لي ايام ما كنت انا كل ما اسالك حاجه تقول لي انا كنت بعمل كده انا كنت بعمل كده انا كنت بعمل كده انا كنت بعمل كده فبتقول له ايه طب ما كنت تيجي ايام ما كنت فسبحان الله بيقول لي الجمله ديت انا كنت نفسي الاقي اي سبب يطلعني الان بره الموقف دوت ومنية حياتي اللي أنا كنت أخرج من الموقف ده بأي صورة آه وسبحان الله يعني ربنا رزقه هذه الأم وبعدين قال لي أنا سبحان الله حطيت هدف لنفسي إن هذا البيت لابد أن أظفر بتلك الفتاة لأن الأم اللي, اللي تفوقني بالسؤال ده لا أنا مش هسيب البنت دي وسبحان الله ربنا رزقه وأسأل الله أن يديم فضله عليه الله أعلم بقى ممكن تكون أهله حاضرين ولا لأ أسأل الله أن يحفظ الجميع يعني فالدين أثره أثر الوقت خلاص بقى أثار حياته علاقته بالاستقامة ذكريات علاقتها بالاستقامة حاليا مثل أثر المجل اللي هو المنتفخ نقاب حجاب لبس شرعي منضبط آه لا بأس به مش فيش مشكلة تبقى هو ده علاقتها بالاستقامة وعلاقتها بالاستقامة جزاك الله خيرا يا أختي وحسبي الله ونعم الوكيل هي لله هي لله شوية عبارات كده هي ديت العلاقة اللي ممكن تكون ارتبطنا عارفين الدهان يمكن قلت لكم قبل كده المثال ده في دهان كده بيتباع عند الجماعة بتوع البوهيات في دهان اسمه دهان منتقبة دهان محجبة حجاب شرعي وفي دهان اسمه دهان أخ تاخده كده تدهنه تلاقيه مرة واحدة ما شاء الله بقى إيه بقى بقى صهيب بقى عبد الرحمن بقت خلود بقت إيه يعني حاجة كده أمة الله حاجة جميلة قوي يعني فتيجي الدهان ده تخدشه كده مع مع أي شمس مع أي مية يتخدش يبقى يتقشر ليه؟ لأن انتهى أثر الوقت كان ذكريات أوعى دينك يكون ذكريات اوعى تكون استقامتك ذكريات هتقابل ربنا تقول ايه ان الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب عبد عسله اذا اراد بعبد خيرا عسله قال وما عسله يا رسول الله وما عسله يا رسول الله قال ان يوفقه لعمل خير يقبض عليه او كلما غابت شمس عمرك واقتربت من المغيب كلما ابتعدت عن الرقيب سبحانه وتعالى ليه انتبه اوعى تكون كلما اقتربت كلما ابتعدت او كلما اقترب الناس ابتعدت انت انتبه انت شمس عمرك تغيب وهم يمكن لسه باقيين شويه في الدنيا فيمكن سرحانين مع فلوسهم لكن عيب انت كبرت عيب انت كبرتي هتدنك لامتى كده بعيدة عن ورد الصيام وورد القيام وورد التلاوة وورد النفقة وورد الأعمال الخفية التي لا يراها إلا رب البرية إلى متى؟ فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء نسأل الله السلامة هذا الأمر ضروري إن يكون الإنسان يراجع نفسه فيه هل أنا بقيت خلاص منتفخ كده والموضوع انتهى والقصة دي انتهى وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة يا عشان تلاقي واحد أمين كده أمين يعني يا جماعة أمين ده يعني احنا نلاقي حد يوافق ظاهره وباطنه هتلاقي النهارده اخ وبيتكلم في قال الله وقال الرسول ولسانه ما شاء الله يطلقه ليل نهار خاصة في من له فضل عليه ده خطر نسأل الله العفو والعافية إنسان يكون ما شاء الله ملتزم ظاهرا ولا أخت ملتزمة ظاهرا وليل نهار هي وحماتها شغالين زي ما يكون يهود خيبر والأنصار إيه ده يا جماعة ايه ده يعني هي يعني هو ده اللي انت بتقوليه في الدار وهو ده اللي انت بتقوليه في في المسجد هو هو هي دي حالتك هي ده هو ده حالك فيسوء الظن والكلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا يوصل علينا الأمر يقول لك بص في أخ ملتزم في محافظة الشرعية في واحد أمين ويقال للرجل ما أعقله وما أزرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان يا ستير يا رب ودلوقتي احنا بنشوف الكلام ده النهاردة في أخوات طب نفسها ت... يعني ربنا يرزقها من يعني يكمل دينها من أهل الاستقامة وبنبحث عليهم النهاردة كالكبريت الأحمر الحمد لله موجودين لكن كعدد مش كتير مش كافي يقول ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا يعني حذيفة بيقول لنا يا جماعة الأمر خطير أنك راجع لازم تراجع لأن الله سبحانه وتعالى أرجى آية في كتابه أو من أرجى الآيات في كتابه الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده الذين أسرفوا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الآية من أرجى الآيات اللي بتقول لك مهما ابتعدت الله حتى لو قطعت صلتك ونسبك وانتماءك وقطعت صلتك عنه لم يقطع سبحانه وتعالى انتسابك إليه عبادي ولا ينادي عليهم بلفظ يعني يعيرهم لا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سبحان الله هذه الآية الجميلة تتبعها آيات فيها آيات خطيرة جدا جدا تنبهنا إن ربنا بيقول لك ارجع قبل ما تقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أنا بقول لك ارجع اهو الطريق مفتوح هيجي عليك يوم تقول يا حسرة خلاص لن يسمع لك صوت ولا هم يستعتبون فانتبه فاحنا النهاردة يا جماعة عاوزين نتكلم عن التفريط التفريط طبعا الدرس ده ربما يعني البعض يراه عاليا لكن إذا دخل قبره رآه كان هذا الدرس داعما وليس عاليا ولا أي شيء بيني وبينكم الجنائز والقبور لو دخلنا دلوقتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أحدهم وقال صلى الله عليه وسلم قبر من هذا فقالوا قبر فلان يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركعتين مما تحقرون ركعتين اتنين بس من اللي انت شايفهم يعني بتحقرهم او انت ماشي في الطريق تركن العربية تصلي ركعتين ركعتين لما تدخل المسجد تلاقي بها على الإقامة دقيقتين فتخ ايه يعني تحاول تسرع كده بركعتين ركعتين اتنين لركعتين مما تحقرون خير لهذا من بقية دنياكم يا ايه اللي باقي في دنياكم ايه اللي باقي حدثني كده اللي باقي في دنياك اللي باقي في دنياي ان انا عندي ميسرة ان شاء الله ست سنين منتظر ان شاء الله ان هو يكون عالم في الفيزياء يا هو ده اللي باقي في دنياك وهتضيع كل وتبيع كل ورثك عشان يتعلم اه هو ده اللي باقي في دنياي اللي باقي عندي في النهاية ان انا عندي ندى نفسي ان هي تكبر بقى وهي دلوقتي في تانية جامعة تكبر وتتجوز وتخلف ويبقى عندها هي صهيب وخلود وبسنت والكلام الجميل ده ما شاء الله هو ده اللي بقى في دنياك وايه تاني اللي بقى في دنياك نفسي اقب على الدنيا بقى انا داني ساكن في منطقة كده ايه متوسطة وايجار نفسي كده ربنا يرزقني كده ببرج كده على النيل ويكون خاص ويكون عندي شاليه فين مش عارف فين وفين ويكون عندي وعندي وعندي وعندي وعربية كل الولد كده احس ان انا ايه اموت مرتاح تموت مرتاح هو ده اللي باقي من بقية دنياك اه عندك شعور ان ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها مش صلاة الفجر لا صلاة الفجر ديت ملهاش تمن الركعتين اللي هتصليهم قبل الفجر دول خير من الدنيا وما فيها اه طب انت انت حاسس انك ضايق كده حاسس ان ركعات الفجر لما بت- بتتركهم ولما الفجر بتقوم كده والله وبالله وتالله اعرف من اذا قام بعد وقت الشروق استرجع وقال انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله هناك من يسترجع انه شعر بمصيبه مصيبه في دينه لأن كما كان يقول الحسن كلام فيما معناه يعني إذا ضاع درهم ودينار بكى وإذا- ودينه يضيع ولا ثم بكاء ما فيش ولا ينشغل ليه بالكلام ده مش فاهم سبحان الله ففي ناس كده في ناس تحس كده ان هو آم، يعني حدثني احد الشباب مره قال والله اذا استيقظت وقمت بعد الفجر أحس أشعر بغصة في صدري لا تفارقني إلا بعد ساعات وأحس كده إن في حاجة يعني ضغطة على صدري ما بتتشالش إلا بعد ساعات يا على فكرة في ناس كتير منا بيحسوها في الدنيا فاكر؟ اه فاكر طبعا فاكر لما في يوم من الأيام لما عدى عليك رمضان والتجارة بتاعتك ما كسبتش كتير وفاكرة لما دخلتي وفي اختبار مش عارف اللي ايه عشان تحددي مستواكي في كذا وجبتي درجة أقل من اللي أنت كنت تتوقعيها فاكرة؟ اه فاكرة فاكرة كويس جدا اه احنا ممكن نتضايق عشان الدنيا لكن الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا إيه، أفضل حاجة إنك تعملها مع نفسك إنك تواجه نفسك لو واجهت نفسك هترتاح وتريح فالنبي يقول لهم ركعتين مما تحقرون خير من الدنيا وما فيها تدخل على ابنك كده في يوم من الأيام وتقول له يا ابني آه، صليت العشاء وهو قاعد أمال يذاكر عشان عنده امتحان بكرة المسكين ربنا يعينه فيقول لك لا لسه يا أبي فعما يلاقي دموعك في عينك ويلاقي إنك اتضايقت ليه يا ابني كده يا ابني ركع ركع يا ابني صلاة العشاء ديت بال... بال... بالثانوية كلها حبيب قلبي انت لو نجحت في العشاء وفشلت في الثانوية خلاص انت ان شاء الله انا مطمن لمستقبلك لكن لو نجحت في كل حاجة في الدنيا وفشلت في الصلاة انا خايف على مستقبلك يا ابني لان الخسارة هناك خسارة ابدية خسارة خالدة انا اتمنى انك تنجح في الاثنين لكن لو كده كده عاوز تضيع واحدة فيا ابني لو هتأخر حد أخر الدنيا فالنقطة دي مهمة جدا أحد المشايخ هو الشيخ يعقوب حفظه الله كان آه، داخل على واحد كده بيقول له يا ابني العشاء الزنت كان بيلعب الشاب ده فقال له كلمة قال له يا شيخ طيب ماشي هي الدنيا طارت قال له لا يا حبيبي الآخرة اللي طارت اه قالها له بعفوية بس هي خطيرة فعلا حبيب قلبي الدنيا مش طارت الدنيا موجودة الدنيا هتروح فين الآخرة اللي بتسيبك الآخرة اللي بتسيبك أقول لكم على حاجة احنا الست سبع شهور بتوع كورونا دول صح ما انت قعدت في البيت وغيرك قعد في البيت آه، في بعض الناس قعد مع بابجي وفي بعض الناس قعد مع اللاشيء ايه مع اللاشيء اه في في يعني خلاص بقى احلام اليقظه كده وقاعد امال يعد كم آه، علامه في السجاده وكم آه، قاعد سرحان في اللاشيء في ناس زيك خلصوا أنا أعرف من راجع صحيح البخاري كاملة وأعرف من انتهى من اختبارات في قرص إداري مدته ست شهور ما ده خلص وده خلص وده يجي يوم القيامة في ميزانه الحاجات ديت وده في ميزانه إيه في ناس خلصت مستويات فكل واحد يراجع نفسه عشان ما تجيش نقول ايه احنا نفرط يا جماعه ابو بكر عمر رضي الله عنه يا جماعه الناس اللي عندها حساسيه عاليه عارفين كده في واحد بيكون راكب العربيه العربيه الحساسات بتاعتها عاليه بتلقط عارفين ال- اسمه الحساس اللي هو السنسور بيكون موجود موجود في العربيه اول ما تيجي تركن كده يدنه ايه يعمل لك اشارات كده بصوت كلما كان عاليا كلما كان إيه اشد إيه يعني حصانه ليك يحف- يعني ينبهك فتلاقي الحساس ده اما بيكون عالي بتاع في عربيات بقى اللي هي ايه ما فيهاش مرايات اصلا فبالتالي الحساس ده يا حساس ايه يا عم انت اللي الحساس ايه اللي بيحصل ده بيفوق امتى عم يلاقي مثلا العربيه الله هي رجلي اتبلت ليه فايق ايه فايق نفسه ان هو اصلا فين في البحر لما يسمع خبطة كده ويلاقي ان في حاجة هي في حاجة حصلت لا ده الباب بتاع حضرتك بس يعني تعلق في باب التوك توك اللي ماشي قدام ده خلاص احنا بس الدنيا جايبة هوا كده عشان كده فيبدأ ينتبه بعد ايه بعد مصايب ضخمة جدا بتحصل ليه لان اصلا مفيش الحساس ده موجود عبد الله بن عمر كان الحاجات دي موجودة عندهم عندهم لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيقول لهم إن تكبيرة إن الصلاة على الميت قراط وإن حضور الجنازة قراط بيقول إيه بقى كان ماسك حصى كده فرماها على الأرض تندما يعني زي واحد ندمان كده يقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة بيقول يا احنا فرطنا كتير قوي قوي احنا فرطنا كتير قوي هتفوق امتى لازم تجاوب على السؤال ده لأن أول منزلة في منازل مدارج السالكين إلى الله سبحانه وتعالى منزلة الفوقان منزلة اليقظة لازم تصحى وإحنا عندنا خطر شديد جدا مقابلنا الفترة ديت عارفين إيه هو من أكبر الأخطار اللي مقابلانا في الأجيال القادمة والأجيال القديمة اللي مرت على الاستقامة هو فقدان التألم والتألم دليل على الحياة والتعلم فإذا فقد المرء التألم فثم خطر كبير ودي من أكثر الأمراض المنتشرة في الجيل الحالي إيه بقى المشكلة؟ فقدان التألم يعني فقدان التألم لو في واحد وقع من الدور الرابع على الأرض وقاعد يقول آه الحقوني آه راسي رجلي ده دليل على إيه؟ إنه حي ولا ميت؟ ده دلوقتي اللي قاعد يصرخ ده إن هو حي ولا ميت؟ آه فالصراخ والألم دليل الحياة لكن لما نزل الناس لم يسمعوا له صوتا ده دليل ومؤشر على الموت صح؟ ده دليل على الموت فمشكلة الجيل الصاعد أو أحد المشاكل الظاهرة فعلا في هذا الجيل أنه فاقد للتألم يعني تلاقي في واحد كده يقول لك يا شيخ أنا بعمل ذنب يا شيخ أنا عندي مشكلة يا شيخ أنا مش عارف كذا يا شيخ أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا صح؟ آه السؤال ده من الأسئلة النادرة جدا لكن ممكن يقول لك شوف ماما جابت لاخويا ومش جابت وهو يقول شوف زوجتي بتقول ومش عارف وهي بتقول ما بيخرجنا شوف لك ان تتخيل لك ان تتخيل يا شيخ تخيل انت بقى واسرح بقى الست شهور اللي فاتوا دول في وقت كورونا ما خرجناش مره واحده واقول له انا نفسي اب ادخل قبري انك تفسحنا لك ان تتخيل لا يعطينا هذا فلك ان تتخيل بقى ان هي متقلبه فين التألم طبعا دي من الاحتياجات المهمه يعني بس لك ان تتخيل ان التألم كله في الحته دي فالتألم في في الامور ديت بعض الناس ممكن يعني في بعض الافاضل بيسال قول لنا ازاي نجمع بين الدنيا والاخره مش عارف يعني السؤال ده عاوز ايه عاوز محاضره كامله يعني لان السؤال ده هو عرض لمرض انا ارى ان هذا السؤال خطا اصلا وجهه نظري الشخصيه قد اكون مخطئ لأن السؤال ده كأنه كأنه بيقول إن أنا ما ينفعش آخد الدي الآخرة بس لأن لو خدت الآخرة الدنيا تضيع فلازم آخد الاتنين قول لي منهجية أجيب الاتنين لا هو مين قال لك أنت لو مشيت الآخرة صح لو طبقت الإسلام صح هتاخد القدر من الدنيا اللي ربنا طلبك بيه فالسؤال ده غير مطروح لكن أحيانا السؤال ده بيطرح لأن هو عرض لمرض موجود إيه هو المرض إن أنا عاوز آخد الدنيا أنا عاوز أكون ملتزم بشرط أكون مستقيم بشرط أكون بحافظ على الصلاة بشرط إيه بقى الشرط إن أنا ما أخسرش حاجة في في في دنيتي آه خايف إن أنا أخسر الغنى أخسر الجمال أخسر الاحتكاك والاحتكاك والاختلاط والكلام ده أخسر حاجات كتيرة جدا فأنا قلقان من ملف إن الاستقامة إن يحرمني من الكلام ده لا أنا أقول لك على حاجة تانية لكن تتخيلوا كده ان في واحد في مكه والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يلا عشان نهاجر راح داخل على النبي قال له يا رسول الله كيف اجمع بين الدنيا والاخره هو اصلا مهاجر وساب الدنيا يعني هو اصلا النبي بيقول له احنا هنسيب بيوتنا وهنسيب مالنا ورابح البيع بيحيى وهنغادر وده داخل بالسؤال ده السؤال اصلا في مشكله احنا اصلا ماشيين تيجي تقول لي ازاي نجمع بين الدين والدنيا والكلام ده هو لا انت لو طبقت الدين صح هتاخد قدر من الدنيا الذي يكفيك ويرضيك لو طبقت الدين صح فالنقطة ديت مهمة يعني أرجو أن يكون القدر ده من الإجابة لا يشوش ولكن يشير إلى شيء إن شاء الله بعد ذلك نتناقش فيه فالتفريط يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو واقبضنا إليك غير مضيعين غير مضيع ولا مفرط إنسان دايما يدعو الله سبحانه وتعالى إن, إن الأمر ده يتم إن الأمر ده يتم إن هو يقابل الله سبحانه وتعالى وما يكونش أمره فرطة وطبعا مفيش حد يجي يقول لي بقى أنا مهتم بالآخرة وسايب الدنيا لا ما أنت لو اهتميت بالآخرة صح ما الآخرة بتقول لك سيب الدنيا لا الآخرة ما قالتلكش سيب الدنيا الآخرة قالت قالت لينا إن الدنيا اللي أنت ماشي فيها لازم تصلحها ولازم تعمرها ولكن بشرع الله بشرع الله فأنا كمعلم مثلا كمثال مثلا على سبيل المثال اه انت معلم الش... الدين مش بيقول لك سيب التعليم واقعد في بيتك وصلي وصوم وخلاص لا الدين بيقول لك روح علم الشباب دول كيف ينجو غدا من الدار من الدار من, من النار في الدار الاخره الدين بيقول لك علمهم كده بقى من خلال ايه بقى من خلال اي حاجه من خلال احياء كيمياء فيزياء عربي انجليزي دي كلها وسائل لكن انت معلم مؤتمن على جيل من اولاد المسلمين هؤلاء امانه لديك خلاص تسأل عنهم غدا لأن ما من عبد استرعاه الله رعية عشر فما فوقها إلا أتت يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه وبعدين يسأل بقى تعالى بقى أنت عملت إيه تبدأ تتحاسب لكن تبقى معاك فصل ما شاء الله في 15 واحد ومعاك 3 4 فصول ده أنت إن شاء الله ما أنتش معدي خالص لما تتسأل صح فالنقطة دي مهمة جدا إذا التفريط في عمل اليوم والليلة هو ده أحد الإيه ده اللي احنا بندندن حواليه بقالنا لقائين أسباب التفريط ده احنا بنفرط ليه طبعا التفريط في عمل اليوم والليلة المقصود منه التفريط في ايه اللي هو التقصير والتضييع في المهام اليومية المرتبطة بالعبادة نحن يا جماعة لا نريد لا نريد من الناس أنهم ينشغلوا بعبادات إيه كثيرة ولكن بتجويد العبادات اليومية يعني حضرتك خارج من البيت تقول الأذكار وحضرتك تركب السيارة تقول الأذكار وحضرتك بتصلي صلي صح وحضرتك بتقول الأذكار بتاعة الصلاة قولها صح لكن بالله عليكم عم يجي واحد النهاردة مجرد ما يصلي العصر وعلى طول يروح ماسك الموبايل على طول الكلام فين يا عمي آية الكرسي فين استغفر الله ثلاث مرات وتقولها من أعماق أعماق قلبك في ما انت لو استحضرت انك مسؤول هتستغفر صح طيب الإنسان فين سبحان الله فين الحمد لله فين الله أكبر الثلاث أربع دقايق اللي بعد الصلاة ديت اللي بيعملها كبار السن بالمناسبة تشوفهم كده وهم بيصلوا في المسجد ولا في أي حاجة كده تلاقي سبحان الله كأن النور يشع من وجوههم ينشرون السكينة تشوفهم في صلاة الفجر تقول سبحان من أحاط بالسكينة أحاط بالسكينة حول هؤلاء سبحان الله فالتفريط اللي احنا بنقوله ده هو تفريط في الأعمال زي النوم عن الصلاة المكتوبة ده نوع من أنواع التفريط إهمال النوافل الراتبة ده نوع من أنواع التفريط ترك قيام الليل ده نوع من أنواع التفريط نوع ترك صلاة الوتر ده نوع من أنواع التفريط صلاة الضحى نوع من أنواع التفريط التفريط مش اللي أنت هتتحاسب عليه في حاجات تتحاسب عليه زي الصلاة المكتوبة وكده لكن التفريط يا جماعة الخير ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في واحد قال له يا رسول الله ماذا علي من الصلاة الصلاة بتاعتي إيه اللي عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خمس صلوات في اليوم والليلة والصيام مش عارف ايه والكلام فالراجل راح قال في النهايه لا ازيد على هذا ولا انقص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه افلح ان صدق ليه لان في الغالب اللي هيلعب على على المساحه دي بس هيقع فانت لازم تحوط نفسك باعمال تانية عشان تحميك فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا فالتضييع والتقصير ده ضروري جدا جدا صلاة الوتر صلاة الضحى تضييع الورد القرآني الأذكار الدعاء محاسبة النفس التوبة والاستغفار التخلف أقول لك على حاجة عاوز أعمل اختبار بس ما حدش يجاوب هسيبكم دقيقة تفكروا فيه دقيقة بمعنى دقيقة يعني شوف آخر مرة تبت آخر مرة إنك تبت توبة من التقصير عموما وقفت مع نفسك كده وتظللت إيه حوالي 10 دقايق تتوب من التقصير عموما مش من ذنب معين في ذهنك لا من التقصير عموما انك مقصر تقصير لا, لا ينبغي لنا فيه ده هسيبكم دقيقه تفكروا كده طبعا انا ما كانش مرادي ان حضرتك تجاوب انا كان مرادي انك تقف مع نفسك انا كان مرادي انك تقف مع نفسك وتشوف فعلا هل فعلا انت كنت بتحقق النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كل يوم كل يوم يقف مع نفسه ويتوب لان بعض الناس بتقول له انت تبت اخر مره امتى والله انا بقول لسه امبارح ليه من ثلاث دقايق كده لسه قال استغفر الله واتوب اليه لا يا حبيب قلبي التوبه ديت تتوب كانك واقف قدام واحد قاضي وكنت انت هارب من واحد انت سارق فلوسه واتمسكت واقف قدام القاضي وهيحكم عليك شوف بقى وقفتك دي بتكون عامله ازاي اه هو ده بقى هو ده اسمه توبه توبه دي يا جماعه يا جماعه يعني ايه توبه يعني انت حاسس انك عامل مشكله وعاوز تتلخص تتخلص منها صح بتبقى داخل كده ايه وقاعد الماضي مبتسم وماسك اللاب كده وانت قاعد بتقول استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه ويجي واحد يقول لك انت اخر مره تبت امتى والله من دقيقه لا طبعا مش دي اسمها توبه دي اسمها اي حاجه اسمها اي حلويات اسمها بونبوني اسمها ذكريات اسمها ذكر الكلام ده قول يعني قول اللي انت عاوز تقوله بس مش دي التوبه التوبه دي تحقيق اول شرط في التوبه حد عارفه اول شرط في التوبه ايه هو اول حاجه في التوبه ان شاء الله نتكلم في سلسله في التوبه قريبا كده مع السن اللي مع الجيل اللي, اللي موجود حاليا من الشباب بلغه تناسبه باذن الله الندم احسنتم فهل انت وانت ماشي كده بتقول استغفر الله واتوب اليه انت فعلا حاسس بالندم طب الندم على ايه الصراحه يا شيخ اه ولا على اي حاجه انا بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا رزقني كده بطلع من من ايه من دعوه لدعوه من لقاء للقاء ومن اشراف لاشراف ومن محاضره لمحاضره انا بفضل الله العبد المسكين اللي امامك ده حاجه يعني اللهم لك الحمد يعني اللهم لك الحمد انا متالق فمما اتوب ومما اندم انا افعل هذا من باب التشبه بالصالحين لكن الندم الحقيقي انا ما عنديش حاجه اصلا اندم عليها ده انا طب انا بدعي بدعي الله سبحانه وتعالى اللهم الحقهم بنا فنسال الله العفو والعافيه ربنا يعافينا فهذا الامر محتاجين احنا نشوف احنا فين اللي من الحاجات دي من الحاجات دي ممكن البعض يحس ان انا بهزر اه نعم فعلا انا امزح في هذا الكلام لكن ده شعار ناس كتير يا جماعه بيقولوه بيقولوه عمليا مش بيقولوه لسانيا الكلام ده انا ممكن اقع فيه بلسان حالي مش بلسان المقال طب ايه اللي خلى الناس تقع في الاسباب عشان ان شاء الله نتكلم في العلاج اذا تيسر الله يسر الله لنا اليوم او المره القادمه ايه اللي وقعنا في الحته ديت ايه اللي مخلي ان في تصحر ان القلب ما عادش زي زي الاول ان بقى في مظاهر للموضوع لان الحاجات دي لها مظاهر الحاجات ديت ليها مظاهر المظاهر ديت تلاقيها مثلا في قسوه القلب ناس كتير تشتكي قلب يا شيخ انا دموعي مقفوله خالص ما عادش فيه دم في قشعريرة الجلد وليون وليونة جسدي كده ما حدثش زي الأول الصراحة يعني لم يعد القلب يعرف أن هذا معروف ولا يمكن منكرا زي الأول أنا كنت لما أشوف حد بي بيسخر منه بيستهزئوا بيه عشان هو من أهل الاستقامة كان يتألم قلبي الموضوع ده ما عادش فارق معايا لما كنت بشوفهم بيعملوا أي حاجة في الأراضي المقدسة كنت بتضايق دلوقتي مش فارق معايا أي حاجة حاسس ان قلبي لم يعد هذا القلب الذي كان فيه ايه اللي حصل في حاجه غلط فدي من مظاهر وجود الداء ده وجوء المرض ده مرض التفريط مرض الغفله مرض البعد آه لان الحاجات دي يا جماعه في جو... هي عامله زي امراض البس الجسد كده عافانا الله واياكم في عارفين كده نسال الله السلامه يعني السرطان ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين آه قاعد ينتشر في الجسد وربما لا ينتبه ليه مرة واحدة كده عما تلاقي بقى الجسم اتهد واكتشفوا اه بيكون الموضوع بقى لازم كيماوي ولازم مش عارف جلسات ايه وبتاع ايه ربنا يعافي جميع المرضى فتلاقي الموضوع صعب صعب وفي حاجات زي السوس كده في الأسنان ماسكه بالراحة وهو قاعد ياكل ويديها وحلويات ودوس وما شاء الله ودوس يجي مرة واحدة اه ضرسي ماله بتاع يشوف الدكتور يقول لك ايه لا حول مالك يا بدران كنت فين طول الفترة ديت كنت بتعمل ايه يا ابني؟ ده انت يا دكتور هو في هنعوز حشو حشو ايه يا حبيب قلبي؟ ده احنا هنشوف كده هنقدر نشيل اثنين ولا ثلاثة ده احنا هنفوضك في الشيل فسبحان الله ليه؟ لأن هو ساب الحاجات ديت بدون مراعاة قاعد عمال تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل التهاون أحد المظاهر التهاون في فعل الطاعات التهاون في فعل الطاعات يا سلام لما راح لها بقى يوم الرؤية الشرعية ويستأذن بس أصل أنا لازم أستأذن دلوقتي أصل الأذان خلاص أذان العشاء والأخت تقول لا لا لا لا لا لا يا ماما أنت لو شفتي عبد الرحمن هو بيستأذن والله أنا شفت تعظيم وجه الله في ق... و... تعظيم شرع الله في وجهه ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهي ما شاء الله يتصل بيها في أي وقت تقول له معلش بس واخد ده وقت مراجعة وردي بس هخلص إن شاء الله أكلمك الله أكبر تحس إن أنت قاعد في مجتمع كده إيه بعد التابعين كده على طول بعد شوية الموضوع ده هدي تماما واتلغى فاكرين أيام زمان ما كنت بتراجع لي وراجع لك فاكر ما راجعت لي سورة الأعراف في مجلس واحد وفاكر ما أنت كنت بتراجع بتحب جدا أنت سورة هود فاكر آه فاكر فالتهاون في فعل الطاعات سواء كان فرض أو نفل وبقى في أذكار كده على الطاير الحج آه مبسوط جدا ماليا وعنده استعداد ان يغير كل سنه العربيه وكل سنه يجيب موبايلات لاولاده وممكن عادي جدا الفسح تبقى نروح الساحل وان الفرد ب 4000 جنيه ونلاقي احنا خمس ست افراد نلاقي انفسنا كده صرفنا 30 40 الف جنيه في الطلعه ديت ثلاث اربع ايام تيجي بنته الصغيرة اللي لسه طالعة من ثالثة ثانوي تقول له يا أبي أنا عاوز أطلع أنا وأنت نعمل عمرة وتلاقيه يتكاسل يتكاسل يتكاسل ويبدأ بقى مامته ومامتها ممكن تفكر لا كتير يا مي ده احنا برضه انت داخلة جامعة خاصة ومش عارف ايه والكلام ده ف... ويبدأ يبقى فيه تثاقل تثاقل في الطاعة والتثاقل ده يا جماعة خطير لأن ربنا وصف بيه ناس وحشة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى صح قاموا كسالى في تؤل استاقلتم إلى الأرض في تؤل ولذلك كان أحد الفضلاء تعبان شيخ من المشايخ تعبان مريض فكان عم يجي يسمع الأذان فيسند كده على السرير ويقوم فكان مرة في يوم من الأيام أحد الشباب جنبه بيزوره فمد إيده يعني بيقول له إيه يعني هساعد حضرتك فقال له كلمة جميلة جدا يقول له لا إلا الصلاة خلاص يعني يا جماعة تقواك لنفسك فتواك للناس هو عامل القانون ده لنفسه يقول له لا أعوذ بالله أن أقوم إلى الصلاة وأنا كسلان عاوز اكون كده عندي نشاط رغم ان ده ملوش علاقه بالكسل هو خايف على نفسه لا يعود نفسه دايما ايه ان هو يسب على طول يفوق على طول سبحان الله آه من المظاهر بغض الصالحين يا بغض الصالحين الممتثلين خاصه للسنه في ناس النهارده شباب الدرداء آه يقول لا تزالون بخير ما احببتم خياركم ما أحببتم خياركم ويقول الفاروق جالس التوابين فإنهم أرق الناس إيه أرق شيئا أفئدة تلاقيه النهاردة إذا رأى بعض الصالحين يجتنب مجالس الخير يجتنب مجالس ويأنس بأحاديث اللغو والتفاهة وهو عارف إن هو عايش صراع مع نفسه عايش صراع جدا مع نفسه لكن لا مش عاوز يظهر ابدا ان هو محتاج الايه الامر ده وتلاقيه نسال الله السلامه والعفو والعافيه قاعد يتكلم على الصالحين ويجيب سيره ده ويجيب سيره ده وتيجي تقول له يا ابني بالراحه يا حبيب قلبي غلط اسوا انواع الظلم من اسوا انواع الظلم والنكران ان تحاول ان تقطع عن شخص ما في ظهره مستعينا به ومستخدما الأدوات التي بذلها لك والمهارات التي دربها ودربك عليها ودرب من معك عليها فعلا مشاعر وحشة جدا التي تدعوك أنك تساهم في هدم جدار المدرسة التي علمتك أحرف الهجاء وأن تحرق الفصل الذي شهد أول محاولة كلام سليم منك عيب أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني سبحان الله وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني أنا اللي معلمه القوافي وأول ما قام بدأ يهجوني سبحان الله ده, ده يا جماعة نسأل الله السلامة ده نوع من الخيانة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن العهد من الإيمان حسن العهد ولا تنسوا الفضل بينكم في يوم من الأيام الشيخ ده علمك العلامة الكبير اللي انت شايفه ان هو مقصر نعم مقصر ونرد على الخطأ الذي وقع فيه بس عادي جدا نرد ايه المشكلة نرد بأدب ونرد بلا احتقان ولا نرد بلا غل وبلا يعني تصفية حسابات هذا إن دل يدل على شيء يعني شيء لابد فيه مراجعة عيب انك تغتال من كان يحاول انقاذك عيب وعيب انك فعلا تؤذي من كان يعني وتبكي من أفنى حياته لإسعادك سواء كان أم أب معلم معلمة شيخ شيخة عيب انك تذبح إنسانا بسكين إنما اقتناها ليدافع بها عنك عيب جدا وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي وقالوا قد صفت منا قلوب فقلت نعم ولكن عن ودادي في ناس كده سبحان الله تلاقيها النهاردة كان في يوم من الأيام جالس مع حد من المشايخ الكبار المحدثين أسأل الله أن يشفيه ويعافيه فأتى ذكر أحد الفضلاء الكبار فقال هذا رجل فاضل لكن اسمعوا هذا رجل فاضل ابتلاه الله بشيء لعله يكون ناجيا له يوم القيامة ما هذا الشيء ابتلاه بتلا بتلاميذ عاقين له يا الجملة دي أنا لما سمعتها من الشيخ يعني سبحان الله كانت خطيرة بيقول إن ربنا ابتلاه بناس عقق لي ولو عرفوا من هو لشالوه من على الأرض وحملوه فوق الأعناق سبحان الله في ناس في حلق التحفيظ في المساجد هم اللي علموك ما كانش يخطر على البال من عشر سنوات إن بعض زمائلنا وزملائنا في حلقات التحفيظ في المساجد سيلتفون من خلف المسجد ليرمون علينا الحجارة هذا شيء يعد من المستحيلات إنك كنت ممكن إنك تاخد بالك منه أو إن ده ممكن تتخيله سبحان الله اه تلاقي البعض عنده همة وإغاظة لرفاقه وسبحان الله في إشارة لكده إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم دايما يا جماعة اللي بيكون وسط ناس ثم يتركهم في الغالب بيعمل مشاكل تلاقي زوج وزوجة قاعدين مع بعض فانفصلوا تقول بقى لا تعالوا ده أنا عارفة تاريخه أنتوا ما تعرفوش حاجة عنه فلا يستقيم في عرف هؤلاء أن يتغيروا دون أن يغيروا وأن ينفضوا دون أن ينقضوا وأن ينتكسوا دون أن يرتكسوا ولا هو لازم يبقى فيه مشكلة مع أهل الفضل طبعا لا يتكلم أحد أبدا إن أنا أقول إحنا لا ننكر عليهم أبدا لا والله والله أنا لسه سامع مقطع لأحد الناس المخالفين يتكلم عن شيخ فاضل عجبني جدا طبعا هو كلامه خطأ بس عجبني جدا اللغة التي يتكلم بها اللغة الذي تكلم بها كان في لغة مؤدبة لغة يعني يحفظ لأهل العلم مكانه في المجمل يعني البعض يتسامح من هؤلاء مع قاتل أبيه ولكن لا يمكن أن تأخذه رأفة ولا رحمة إن كان خصمه من رفاق الأمس بل يتقرب إلى الله بإسقاطه والكلام عليه نسأل الله السلامه وكل واحد بيدعي ان هو لا هو بيتحرر ومش عاوز يكون يعني اسير لحاجه قديمه والكلام ده يا عم تحرر مما شئت الا خلق الوفاء ده صفه التردد لله سبحانه وتعالى ونعني بهذه الصفه ان يقف المسلم قليلا قبل ان يجزم بقول ما قبل ان يرفع عصاه على استاذه الذي علمه كيف يصلي صلاه صحيحه فلا بد لنا جميعا من هذا التردد فهذا التردد ممدوح أنك تأتي يوم القيامة وأنت في حل ليس في يعني في عنقك حساب على لهؤلاء ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مبعوثون ليوم عظيم هم دول مش يعني مش حاسين ألا يخشون على سالف أعمالهم الصالحة أن تتبدد وتذهب هباء منثورا بسبب كلمة تقال في ولي من أولياء الله لا يلقى لها بال ده حتى بعض الموتى من علماء الأمة لا يسلموا من هؤلاء نسأل الله السلامة يا جماعة في حاجات من مبطلات العمل غير الشرك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وذكر الله إحباط العمل وأنت لا تشعر وأنتم لا تشعرون كما فين في سورة الحجرات عموما يعني أنا يهمني جدا أن المظهر ده يا جماعة تحتاطوا فيه عجبني جدا أن أن أحد الإخوة في سؤال بس على موضوع صفة التردد صفة التردد لله في حديث وما ترددت في شيء هذا هو المراد يعني مرادي وشرع وضربت اللي وضحت أنا السياق بتاعي ماذا أريد يعني ممكن تراجعوا في كتب أهل العقيدة والوسطية لابن عثيمين وغيره لمن أراد أن يتوسع في هذا الباب المهم يعني كان أحد إخواننا في يوم من الأيام محتقن جدا تجاه حد من أهل الفضل يقول وعمل فيا وعمل فيا يتكلم في أمر دنيوي فكان معانا واحد من المشايخ الكبار يعني فبيقول له أنت كنت فين قبل ما تعرفه يعني أنت قبل ما تعرف الشيخ ده ويعلمك وكده أنت كنت فين قال له أنا كنت في القهاوي وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا قال له يا عم اعتبره مش هيعرفك وارجع للقهوة وبيقولها له بهزار يعني فسكت كده قال له جزاكم الله خيرا فبعد اللقاء بقول له انت قلت له جزاك الله خيرا قال لي انا فهمت وعاوز يقول لي عاوز يقول لي يا شيخ لو الراجل ده ما عملش معاك اي حاجه الا علمك الصلاه وعلمك كذا وانك تترك الصحبه السيئه يا ابني ده عمل فيك جميل عالي قوي قوي زي والدتك كون ان والدتك خلتك مسلمه محجبه ده حاجه كبيره وان كانت قصرت في حاجات تانية كتير اه هي قصرت بس اوعى تنسى ان هي ادتك المعنى ده وخلتك مسلم ما كانت عادي جدا والدتك ممكن كانت تضيعك وممكن كانت تضيعك وتخليك عادي جدا تختلطي وممكن يضيع عرضك ويضيع كذا بحاجات كتيرة جدا لكن هي حافظت عليكي ممكن بقى بأسلوب ما أخطأت هي ده مبلغها من العلم نسدد ونقارب فبغض الصالحين الممتثلين للسنة دي من علامات الايه الغفلة موت المشاعر الدينية وعدم الغضب من أجل الله سبحانه وتعالى يوميا في منكرات بتشوفها بتشوفها على مواقع التواصل بتشوفها في الحياة بتشوفها في كذا بتشوف ظلم بتشوف حاجات كتيرة جدا بتشوف أماكن من أماكن العبادة بيتم التعامل معها بطريقة معينة وفي إزالة والكلام ده كله ليها فأنت لازم فين مشاعر البراء وفين الولاء والبراء لإخوانك المسلمين عما تشوف الكلام ده موت المشاعر ديت الحاجات ديت يا جماعة أنت محتاج تنتبه ليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من موت من علامات موت القلب نسأل الله العفو والعافية وأن القلب يكون اسود ربنا يسترنا وإياكم أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا ينكر منكرا خلاص ما عادش فارق يقول لك يا عم احنا مالنا احنا مالنا احنا مالنا الكلام ده ضروري جدا جدا جدا عدم الشكر في السراء وعدم الصبر في الضراء وده نسأل الله العفو والعافية بيأتي دايما في من ضعف الإيمان نسأل الله العفو والعافية ربنا يسترنا وإياكم الإنسان عم يجي يشوف الكلام ده الإنسان يحاول بقدر الإمكان يراجع نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فاللي بيسأل عن التردد هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور جدا اللي هو من عاد لي وليا في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته فالتردد في قبض نفس المؤمن هو ده الايه الذي كنت أتكلم عنه يعني إن فيما يخص المؤمن من أشياء ان قد تسوء المؤمن فالتردد في قبض نفس المؤمن رحمة وشفقة عليه هذا ما أردت يعني أن الإنسان يكون مع المؤمن دايما يتريث حتى لا تؤذي قلبه ولا تتحمل تبعات والكلام ده هذا أتمنى يعني أن يكون الأمر ده يعني واضح عندكم يعني كنا وصلنا إلى موت المشاعر الدينية وعدم الشكر في السراء آخر حاجة المجاهرة بالمعصية نسأل الله السلامة المجاهرة بالمعصية عادي جدا من ضمن المجاهرة بالمعصية على فكرة إنك تتكلم في أهل الصلاح من ضمن من ضمن المجاهرة في المعصية نسأل الله الستر لنا ولكم إن الإنسان يكتب إن يعلق على صورة أخت منتشرة والصورة ديت ما فيهاش مثلا الحجاب الحاجات ديت ضروري ان الانسان ياخد باله دي صوره من المجاهره بس احنا ما عندناش واخدين بالنا اللي بيشرب سجاير دي مجاهره اللي قاعده تضع اشياء على وجهها تلفت الانتباه دي مجاهره اللبس لبس البنات اللي غير منضبط شرعا ده نوع من المجاهره طب ايه الحلول ايه الحلول للموضوع ده ان شاء الله هنتكلم في ال... احنا اتكلمنا في المظاهر هنتكلم في الاسباب وعلاجها المره القادمه آه لكن يعني مهم في البدايه ان احنا يكون عندنا وعي لان السعي ياتي بعد الوعي يكون عندنا وعي بالمشكله وتذوق ليها واستشعار ليها لان لو استشعرنا المشكله كويس وبقى عندنا ثقافه وعي بيها وان فعلا في مظاهر ليها لان بعض الناس ممكن يقول لك على فكره انا ما عنديش ما عنديش ازمه في الحاجه ديت فنقول له خلاص اعمل تحليل شوف والله مظاهر التهاون ده في رساله جميله جدا انصح بيها ظاهره ضعف الايمان ظاهره ضعف الايمان للشيخ محمد صالح المنجد اقراها شوف ظاهره ضعف الايمان هل المظاهر ديت او معظمها موجود عندك اه لو موجود عندك يبقى التحليل ايجابي ابدا بقى خد الكورس العلاجي اللي بينصح بيه اهل الفضل عشان نبدا نتعافى آه الامر حاسس ان هو لا الحمد لله ان ربنا يعني من عليك بالثبات وكده فسال الله سبحانه وتعالى ان يديم نعمه العفو والثبات والعافيه والستر عليك الى ان تلقاه فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وجزاكم الله خيرا